بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد اخر موضوع في لألا او اخر تحذير بعنوان لألا نضيع ما عملناه رسالة يوحنا الثانية عدد أربعة فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بيكلم واحدة اسمها كيرية بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب والآن أطلب منك يا كيرية لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء أن يحب بعضنا بعضا وهذه المحبة أن نسلك بحسب وصاياه وهذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها وبيقول إيه بيقول كلمة مشجعة بيقول لها أنا بفرح لما بسمع أن ولادك غالبا ولادها قد يكونوا بالجسد وقد يكونوا بالروح لأنها غالبا خادمة فاحتمال تكون يعني ليها خدمة فليها بنات أو يعني في النعمة يعني فبيقول بقى لما اسمع اخبارهم سالكين في الحق بفرح لان هم ماشيين حسب الوصيه هقول لك وصيه جديده كان دايما يوحنا يعمل الحركه دي يقول هقول لكم وصيه جديده وتطلع هي هي القديمه انما في يوحنا الاولى كذا مره يقول وصيه جديده هقول لكم واحنا بقى نت... نفتكر بقى هتبقى حاجه جديده وتطلع احبوا بعضكم بعضا يذكر حتى في حياته حسب التقليد يقولوا كده ان هو لما كان عجوز كانوا يشيلوه يجيبوه كنيسة بقى ثروة للكنيسة بقى يعني هو ده الوحيد اللي شاف المسيح في الزمن ده كان عجوز قوي وكل الرسل راحوا السماء وكل جيل المسيح يمكن راح السماء لأنه عاش كتير يوحنا فيعني بالنسبة لهم كان محبوب جدا يدخلوه كنيسة عشان يوعظ بالعافية يقول ثلاث كلمات ايه أحبوا بعضكم بعض فضل يقولها لغاية آخر حياته وكأن الوصية دي عمرها ما هتقدم الوصية دي مش هتقدم أبدا هتفضل وصية جديدة على طول ليه؟ لأنها وصية عهد قديم تحب قريبك كنفسك دي عهد قديم وصية عهد جديد لأن المسيح قال هي دي أهم وصية وفي نفس الوقت هتفضل جديدة ليه؟ ما هي ممكن تقدم لو أنت خلصتها إنما الوصية دي ما بتخلصش يعني في وصايا ممكن تخلصها يعني تبقى عملت حاجة يعني إنما الوصية دي ما بتخلص أحبوا بعضكم بعضا دي لازم تكمل معاك طول العمر وفي نفس الوقت ملهاش حدود في الالتزام بيها هل حبيت أعدائك هل حبيت قريبك كنفسك هل حبيت من كل القلب من كل الفكر من كل القدرة هل محبتك تحتمل كل شيء هل محبتك لا تحتد طب ما يبقى لسه فتفضل جديدة فكل شوية يقول ايه نقول تاني نقوله تاني وصية جديدة هديها لكم انما هي مش جديدة هو المرة دي قال لا انا عارف انها مش جديدة كانت عندنا من البدء ان يحب بعضنا بعضا وهذه المحبة ان نسلك بحسب وصايا هذه الوصية كما سمعتم من البدء ان تسلكوا فيها يعني وصية المحبة ووصايا المسيح مع بعض لازم الانسان يلتزم بها لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد يبقى هنا يوحنا بينبهنا أن في بدعة انتشرت في زمنه البدعة دي ليها شقين البعض أنكر لاهوت المسيح والبعض ادعى أنه المسيح نفسه شخصية مش حقيقية فهنا بيقول إيه دخل العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد يعني مش مصدقين ان المسيح كإله ممكن يتجسد او مش قابلين الفكر هذا هو المضل والضد للمسيح يبقى كلمة ضد المسيح هي كلمة تنطبق على المسيح الدجال في آخر الأيام إنما تنطبق أيضا على كل من ينادي أو يعادي لاهوت المسيح كله بقى حوالينا ناس كتير قوي ماشي كل بدعة لا تعترف بالمسيح آتيا في الجسد كإله متجسد هي تبع شغل ضد المسيح الأنتي كرايست إنما ده ما يلغيش إيماننا أنه يأتي مسيح كاذب دجال في آخر الأيام عشان يخدع الناس لكن روح المسيح الدجال هذه الروح الشيطانية الشريرة هي ماشية عبر الأجيال بدليل أنه قبلها بإصحاحين في يوحنا واحد يوحنا الأولى قال يوجد اليوم أضداد كثيرون للمسيح يعني ده مش ضد واحد للمسيح ده كل شوية تطلع لنا بدعة غرضها تشرك وتكسر في ألوهية ربنا يسوع المسيح أو حتى في إنسانيته ليه؟ ما هم يخلوه إله بس عشان يفصلوه عننا يخلوه إنسان بس عشان يفصلوه عن ربنا عشان كده خلاص يبوظ كده يبقى مفيش صلح يبقى مفيش اتفاق إنما ده هي المسيحية كلها قايمة إن المسيح إله كامل وإنسان كامل فهو ده اللي خلصنا هو ده اللي يعمل الصلح فبيقول هذا هو المضل والضد المسيح هنا بقى الآية المهم انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما أنا يعني الأول لما قريت الآية دي توقعت أن يكون مرتبطة بجهادات روحية مثلا في الصلاة في الوصية في محبة الناس إنما ما كنتش واخد بالي إنها مرتبطة بالتمسك بسلامة الإيمان وسلامة العقيدة انظروا إلى أنفسكم يعني حاسبوا على نفسكم لأن لو عايش طول حياتك بتجاهد وماسك في ربنا وانحرف إيمانك هتضيع كل اللي انت عملته هتضيع معموديتك هتضيع صلواتك هتضيع صبرك هتضيع جهادك هتضيع كل حاجة لو مشيت في تعليم غلط ده الموضوع يخوف انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما يبقى يوحنا بيقولها مش تدعيما للوصايا والصلوات والجهاد الروحي إنما كمان في موضوع الإيمان المستقيم حاسب على إيمانك حوالينا بدع كتير وأفكار غلط كتير وكل شوية تطلع طايفة شكل بره وشهود يهوى ماشيين دلوقتي بيبيعوا البضاعة الفاسدة بتاعتهم باستماتة حاسب حاسب على نفسك تضيع كل حاجة لو ضيعت الإيمان بالمسيح له المجد ربنا وإلهنا مخلص بل ننال أجرا تاما كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح ليس له الله يعني اللي هيكثر تعاليم ربنا يسوع المسيح ملوش ربنا حتى لو نادى بجزئيات معينة خلي بالكم تعلمت من واحد من أساتذة اليوناني واللاهوت فكرة جميلة ما كنتش فاهمها في الأول ان كلمة هرطقة في الاصل اليوناني مش معناها فكرة غلط هيرسس دي معناها فكرة ناقصة مش فكرة غلط شوفوا الخطورة معناها فكرة ناقصة او حقيقة غير كاملة انما هي حقيقة وده اللي بيخلينا نتلخبط ليه واحد يمسك الانجيل ويقول فنقول له كله كلام ربنا لا حاسب ممكن يكون بيقدم حقيقة بس غير كاملة تبقى هرطقة وتضيع مننا ربنا وتضيع مننا الأبدية ليه؟ لأنه مسك في حتة وساب حتة فنحاسب ليه؟ لأنه الشيطان بيلعب بالآيات وبالتفسيرات وبالمعلمين الكذبة ومعاه أسلحة فظيعة والنهاردة بره في, في, في أمريكا بيفكروا إيه ينقحوا الإنجيل ويشيلوا منه حاجات كتيرة مش مش عصرية مش عملية اه ايه لا, إيه لا تزني دي يفكروا يشيلوها في احد الكنائس شالتها بره شيلوها في مصر طبعا في ناس بتقولها لا تزن فاكرينها وصية للعيال انما شوفوا وصل قد ايه الشيطان الشيطان بقى يشتغل شغل غريب جدا يتطاول الانسان لدرجة يبقى عاوز يشيل نصوص من الكتاب ليه مش ماشية معاه الله ده بقيت بتعمل إنجيل على هواك أيوة ما هو الشيطان كده الشيطان حارب المسيح بآيات فيبقى الواحد لازم يخاف انظروا إلى أنفسكم يعني حاسب على نفسك وأي كلام تسمعه لا تضيع احنا هنغامر بالسماء احنا مش هنغامر بالسما دي أبدية في طريق مستقيم مشوا فيه الآباء خلينا وراهم إنما كل واحد هيمشي على هواه طب أنت عارف هتوصل فين انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما عشان تاخد أجرك كامل كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح ليس له الله اللي مش هيثبت في كلام ربنا صح ملوش ربنا ومن يثبت في تعليم المسيح هذا له الآب والابن جميعا اللي هيثبت في كلام ربنا هيتمتع بعشرة الثالوث الأقدس واحد يقول لي ما حطش الروح القدس ما هو الروح القدس فينا الروح القدس هو اللي يحسسك بأبوة الآب وعشرة الابن فتبقى دخلت في شركة الثالوث ما عندناش احنا وسوسة في الحتة دي محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة الروح القدس تكون مع جميعكم انت عايش في العز ده كله ان كان احد يأتيكم شوفوا يوحنا الطيب هيقول ايه انتوا عارفين لما الواحد بيكبر قوي بيزداد طيبة انما شوفوا الكلمة دي تخرج من يوحنا الشيخ العجوز ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبلوا في البيت ولا تقولوا له سلام يا ولا سلام حتى لا سلام ولا كلام لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام طالما لا يؤمن بالمسيح الإله ولا يعترف بالمسيح آتيا في الجسد ولا يثبت في تعليم ربنا يسوع المسيح له المجد لا تقولوا له سلام لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة يا مجرد تسلم عليه نشاركه في أعماله الشريرة آه لأن هو الشيطان اللي وراه بيحركه في اتجاه حاجة أوحش عاوز يجيب رجلك عاوز ياكلك عشان كده تلاحظوا أن كل الدراسات أثبتت أن كل الذين تركوا الإيمان دخلوا من باب الخلطة الزائدة مع غير المؤمنين الحكاية لا عقل ولا فلسفة ولا اقتناع ولا منطق لا لا كان في خلطة زائدة مع غير المؤمنين جابت رجله واضحة الفكرة؟ لأن من يسلم عليه يشترك في أعمال الشريعة احنا بقى عاوزين ندخل وننشغل بكلمة انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما معنى كده في ناس عملت حاجات بس ممكن تضيع اه في وده يخلينا نرجع للو 14 نشوف ربنا يسوع اتكلم على ناس بدأوا وما كملوش لوقا 14 عدد 25 وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا لا يقدر أن يكون لي تلميذ ومن لا يحمل صليب ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذ من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله لألا هي لألا تانية لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل يبقى في ناس بتحط أساس بس ما بتكملش لألا نضيع ما عملناه طب ما احنا اتعمدنا اه ده أساس إنما في ناس ربنا يرحمنا ممكن ما تكملش السكة للآخر في ناس طلعت بالعربية من أبو تلات على القاهرة ربنا يوصلنا كلنا بالسلامة لكن لو حود على الرست وبات يبقى ما كملش السكة فاهمين اللي أنا عاوز أقوله في ناس أيوة ابتدت السكة صح لكن ممكن ما تكملش فلا يظن أحد أن وانس ابتدى يبقى لازم يوصل لا والسلم يخوف على قد ما في أفكار مشجعة إنما الصورة برضو تخوف لأنه ابتدأ ولم يقدر أن يكمل وتلاحظوا أن اللي تركوا السلم أو تركوا الحياة في أي مرحلة يعني وهو بيبتدي ممكن ينحرف في النص ممكن ينحرف قرب الآخر ممكن ينحرف يبقى خلينا إيه انظروا إلى أنفسكم عينك على نفسك اوعى عينك تطلع وتنشغل بالناس خلي عينك على نفسك وعلى كلمة ربنا وعلى الطريق المستقيم اللي رصفه ربنا بدمه خلي عينك على الصح مش أي كلام تمشي وراه مش أي مفاهيم مش أي تعاليم مش أي اجتماعات حاسب لألا نضيع ما عملناه في ناس ابتدت فلم تقدر أن تكمل فيبدأ جميع الناظرون يهزؤون به الشياطين بقى يسمعته يهزؤون بقى أهو ابتدى بس ما كملش قائلين هذا الإنسان ابتدى يبني ولم يقدر أن يكمل يبقى منظر وحش أوي وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألف وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح كأن ربنا له المجد قال لنا الحياة الروحية فكرتين مهمين فكرة برج بتبنيه لو وصلت لنصه تبقى ما عملتش حاجة برضه لأن البرج لما يكمل يبقى برج يبقى عملت حاجة إنما تصوروا معايا زي العمارات الكتير قوي اللي ابتدوا وما كملوش تتحسر على الفلوس اللي اتحطت وعلى الوقت اللي راح وعلى المجهود اللي راح مش كده ما كملوش لحد سكن ولا حد استفاد وتقعد العمارة عشرين سنة نص عمارة كده طب ما في ناس كده كل مرة تشوف عمارة من العمارات دي افتكر المثل ده ابتدأ ولم يقدر أن يكمل عشان تقول له يا رب نجيني خلينا أكمل للآخر خلينا شطب المبنى عشان أسكن بقى معاك للأبد يبقى الفكرة الأولانية فكرة المبنى الروحي الحياة الروحية النمو مستمر لو بطلت تنمو كأنك بطلت تكمل كأنك ركنت العربية في نص السكة أنت لسه ما وصلتش وممكن ساعتها ما تفرقش كتير عن اللي ابتدى أو اللي ما ابتداش لأنك ما كملتش مش كده الفكرة الثانية فكرة الحرب زي ما الحياة الروحية مبنى انت بتبنيه ومش هتهدى غير لما تكمله الحياة الروحية حرب لا تهدأ اوعى تفتكر ان ابليس بينام ابليس ما بينامش احنا اللي بننام وبالتالي الحرب مستمرة على على طول إبليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمس من يبتلعه فقاوموه راسخين في الإيمان تفضل تحارب عينيك في راسك انظر إلى نفسك اوعى تقول احنا كبرنا على الخطايا احنا كبرنا على الغلطات دي احنا لما كنا خطاة ها لما كنت خطاة لا مفيش لما كنا خطاة احنا ما زلنا خطاة وبنجاهد والشاطر اللي يفضل حاسس بالإحساس ده على طول أن الحرب مستمرة حرب للرب والشاطر اللي يطلب معونة ربنا عشان يكمل أيامه في خوف ربنا والشاطر اللي يقع يقوم تاني لأنها حرب ويعني الماتش مخلص حتى لو إبليس يعني خبطك ورزعك وبهدلك في الملاكمة لسه في ضربة قاضية بس كده ممكن تضربه ضربة القاضية في الآخر قبل ما يرن الجرس بس كمل كمل ما تقفش اقف تاني على حيلك وكمل المعركة فبيقول كذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله كلمة خوف لا يقدر أن يكون لي تلميذا زي ما تعودنا في كلام المسيح قد لا نأخذه بالحرف ولكننا لابد أن نأخذه بالروح إن لم نترك جميع أموالنا حرفا لابد أن نترك جميع ما لنا روحيا يعني لازم تتنازل عن الفلوس من ناحية الانشغال بيها والاهتمام والإغراق فيها مش هينفع مش هتكمل لو فضلت الفلوس شغلاك زيادة مش هتكمل السكة لو فضلوا ولادك شاغلينك زيادة مش هتكمل السكة دي اللي ابتدى بيها الكلام حتى تخوف لما قال إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض عشان كده في ناس بتخاف من الكلمة دي طبعا عارفين كويس إنه ما يقصدش يبغض ده المسيح قال حبوا أعدائكم لكن ده المقارنة بمحبة المسيح لازم يبقى المسيح الأول والملكوت الأول حتى لو في لحظة ابنك قال لك أنت بتكرهني يعني هي الكنيسة أهم مني ها وكأنه اتنقلت لأنك أنت بتكره أنت مش بتكره أنت بتحبه قوي بس ربنا قبله وأبديتك أولى وهو ده اللي هياخدك هو كمان الأبدية فبيقول لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا الملح جيد الملح جيد يعني الأساس صح وإحنا ابتدينا صح والنعمة فينا والروح القدس جوانا ولكن إذا فسد الملح يبقى وارد يفسد برضه مع أن الملح جيد أنتم ملح الأرض العينة كويسة أوي إنما قد يفسد يبقى الواحد لازم دايما كلمة لألا دي تخوف شوية إنما مع وعود ربنا ومحبته ما تخوفش إنما تتقلب الخوف إلى حرص وإلى حذر وإلى تدقيق وإلى جهاد مستمر انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما كمان حكاية ال ال الأجر دي تشغلنا شوية حكاية أجر تام تخلينا نفكر يا رب أنت قلت إيه على الأجر ده لما مثلا نفتح الموعظة على الجبل متى ستة على فكرة الموعظة على الجبل تقريبا أكتر جزء في الكتاب جت فيه كلمة أجر في العهد الجديد لأن ربنا بيوعظنا على الجبل عشان يقول لنا عاوز أدي الأجرة يأتي وأجرته معه ربنا عاوز يصرف المهيات وقال المثل بتاع شوية العمال اللي بيطلع يناديهم كل شوية عشان يقبضهم الأجر في الآخر ماشي ففكرة الأجر اللي هو الملكوت دي حاجة تشغل ربنا فيقول ايه في اصحاح ستة احترزوا من ان تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات ليه يا رب ما هم عملوا عمل صالح مش كده لكن ضيعوه الآية اللي فاتت بقى انظروا إلى أنفسكم لألا إيه نضيع ما عملناه هنا ضيعوا الصدقة اللي عملوها ليه لأنه انشغلوا برأي الناس وانشغلوا بتسييف الناس فهنا بيقول ليس لكم أجر ليه لأنكم ضيعتوا اللي عملتوه تصور واحد يبقى خير وبيطلع العشور طول حياته وبعدين يجي ربنا يقول له طب والعشور يا رب ازاي اسمي مش مكتوب عندك يعني يقول له لا العشور دفعت لك حقها الناس سقفوا والناس شكروا فيك وقالوا عليك راجل صالح وتغشوا فيك وكل حاجة زعلان ليه بقى ليس لك أجر عندي انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه طب تعمل ايه عشان ما تتع... الأجر يقعد هو يقول على طول متى صنعت صدقة لا تصوت قدامك بالبك كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم أما أنت فمتى صنعت صدقة لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية نفس الكلام على الصلاة متى صليت لا تكونوا كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم أيوة الصلاة لها أجر بس ممكن تضيعه أنا كله مشغول بكلمة لألا نضيع تصور واحد بيصلي وبعدين بيضيع صلاته بيعمل صدقة وبيضيع الصدقة هيصوم وبيضيع صومه واخدين بالكم ليه لأنه عمال ينشغل الناس بتقول إيه ما تنسى الناس شوية خلي الأجر يقعد انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما أما أنت فما تصليت تدخل مخدعك واغلق بابك عشان كده يا جماعة اللي ما بيعرفش يصلي غير مع الناس يحاسب لا يكون لسه ما ابتداش يصلي لازم تتعلم ان الصلاة اساسها جوه في سرا بينك وبين ربنا كويس انك تصلي في الاجتماعات وفي القداسات لكن في مخدع ولا ما فيش مخدع في بينك وبين ربنا كلام محدش بيسمعه ولا لأ في سر في العلاقة بينك وبينه يتكشف على باب السماء ويقول لك تعالى حبيبي ده احنا كنا بنحكي طول عمرك ولا تيجي تقول له ما انا كنت في مري مرقص يقول لك ما كنتش واخد بالي ليه فين المخدع انت ضيعت اجرك صلي لأبيك الذي في الخفاء أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية آه بعدها بشوية يقول متى صمتم عدد 16 لا تكونوا عابثين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم نفس الكلام أنت متى صمت ادهن رأسك واغسل وشك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية حاجة جميلة أوي أنه يبقى الواحد بينه وبين ربنا صيام حاجات سرية كده جالي شاب مبتدئ في علاقته مع ربنا آه ويوم الجمعة العظيمة قال لي مش عاوز أفطر قلت له أنت حر ربنا يقويك مبتدئ يمكن أول مرة في حياته يحضر الجمعة العظيمة بطولها قال لي مش عاوز أفطر ممكن أقعد لبكرة قلت له ربنا يقويك أنا ما أقدرش يا ابني أنت تقدر ربنا يقويك لكن حاجة بينه وبين ربنا هو تايب وفرحان بربنا ومستخسر السنين اللي راحت مش عاوز ياكل يوم الجمعة العظيم خلص الصلاة وعاوز يرجع أبو غلمسيس وهو لسه صايم برضه حاجة جميلة شباب يعجبوا ربنا طبعا انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما إنما تلاقي واحد عاوز الدنيا كلها تعرف إنه صايم فلازم الأكل يبقى مستني ولازم الدنيا تبقى تمام وكل حاجة واقفة على رجل ليه يعني انت كده ضيعت كل كل حاجة يبقى الواحد من الحاجات اللي تضيع عمله التظاهر او رأي الناس دي اول حاجة تضيع العمل في حاجة تاني تضيع العمل اه لما يقول ايه في اخر معاذ على الجبل بعدها بصفحة عدد 21 سبعة 21 يقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات من الحاجات اللي تضيع اللي انت عملته انك تتكلم كتير وما تعملش انك كلمة ربنا في لسانك انما مش عايش مع ربنا فحاسب حاسب ليكون ده حالك انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه يبقى الواحد بيخدم ربنا إنما يخاف على أبديته لأنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي طب أنت بتعمل إرادة الآب كل شوية تقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل عاوزني صالح هصالح غصب عن عيني عاوزني أدوس على كرامتي هدوس على كرامتي عاوزني أتنازل أتنازل عاوزني أفضي لك نفسي أفضي نفسي أنت عاوز إيه يا رب إنما أقول يا رب يا رب وربنا في القلب وبعدين أضيع اللي أنا عملته لا آه على قد ما ما الحكاية يعني تخوف شوية إنما ربنا طيب جدا كمان في كل عمل صغير تعمله بحب لما نبص المتة عشرة بعدها لإصحاحين تاني متى 10 42 كلمة غريبة قوي 41 و 42 دي كأن ربنا بيتلكك لنا عشان يدينا أجر يقول من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ إيه الكرم ده إيه يا رب هتسوينا بأنبياء عشان إحنا قبلناهم يعني ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ هنا ينفع, ينفع, ينفع موضوع القديسين طبعا يعني عشان خاطر ماري جرجس امبارح رحت عملت خير في شوية ناس عشان خاطر يوم ماري جرجس هيصت له وعملت فيه خير يا سلام ماري جرجس يشفع فيك وتقف جنبه في السماء مش جنب لجنب صحيح احنا مش بنلغي بقى المراكز في السماء يعني انما مش هو دخل السماء يديك اجر سماوي على حس الحته دي هنا الاجر بار هنا الاجر الواحد اللي هو الملكوت انما الرتب في السماء ده موضوع تاني ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم لا يضيع أجر باسم تلميذ دي كرامة كبيرة قوي للقديسين ده أنت بتعمل الخير ده عشان القديس اللي في ناس ما بتحبش المعنى ده اللي هم مش يعني إيمانهم ما بيقبلش فكرة الشفاعة إيه رأيك كأس ماء بارد باسم قديس مش باسم المسيح لا يضيع أجره برضه ليه مش القديس ده تبع ربنا مش التلاميذ دول تلاميذ ربنا طب خلاص من يكرمهم يكرم يكرم الله ايه المشكلة تصور كوباية مية باردة تقدمها بحب بدون غرض بدون مقابل لإنسان محتاج أيا كان احتياجه لا يضيع أجره يبقى قد ما الواحد ممكن يضيع أعمال كبيرة قوي في حياته بتظاهر بتكاسل في أعمال صغيرة ممكن تدخلك السما وما تضيعش أجرك فالحكاية فيها مشجعات برضه عشان كده الكتاب يقول آية مهم خالص يقول إيه من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له يعني ما تضيعش فرصة خلي عينيك مفنجلة كل فرصة عمل خير ما تضيعهاش كل مساعدة ومساهمة وخدمة بحب لكل شخص حواليك ما تضيعهاش هتتحسب عليه خطية ويمكن راح الأجر السماوي بتاعها ضيعت الأجر الحلو إذا كان كاس مية بارد بالك بقى لما تبقى بتوزع مية على ناس كتير قوي ولا يعني بتنزل تدور للناس على مصالحها وهمومها ومشاكلها وألمها و... يا بختك ده كوباية المية بتعتبر عند ربنا طبعا دي دعوة للخدمة برضه خدمة الرحمة والمحبة بأشكالها لا يضيع أجرها أبدا طالما أنت بعيد عن التظاهر والغرض لا يضيع أجرها أعدالك دي إنما يمكن تبقى متظاهر بحاجات تانية تضيع أجرها فانظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما كمان الأجر عشان نفهمه الأجر نرجع لمتى خمسة تاني معلش الأجر هو الملكوت إنما حتى الأجر ده في درجات ففي التطويبات يقول إيه ربنا يسوع متى خمسة اتناشر هو قال المساكين بالروح ياخدوا السام الودعاء ياخدوا السام الحزانة ياخدوا السماء المطرودين من أجل البر ياخدوا لهم ملكوت السماء صانع السلام لهم السماء كل دول داخلين السماء باختهم خلينا في أي واحد من دول لا ده أنت ممكن تبقى تطمع عن كده مش تاخد أجر تاخد أجر عظيم فيختم بإيه بقى طوباكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل يكذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات هنا أنت مش نجحت أنت طلعت الأول لما بقى تضطهد أو تتألم من أجل المسيح ده الحكاية مش ضيعت أجرك ده أنت حفظت الأجر ومش بس حفظته صار لك أجرا عظيما في السماوات ده اللي كان بيخلي القديسين يشتهوا الاستشهاد أو يشتهوا الآلام لما يقول في سفر الأعمال خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم يعني لما اتضربوا أول مرة بقوا فرحانين قوي أن هم خدوا المكانة دي دخلوا في التطويب ده أخيرا ما كانوش واصلين له لسه لكن أول مرة أهينوا من أجل المسيح حسبوها ترقية جابوا التطويب ده دخلوا فيه دخلوا تحت الوعد ده أجركم عظيم في السماوات ففرحوا وتهللوا لأن تسووا بالأنبياء لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم لما المسيح يقول في رؤيا في الآخر خالص يقول كلمة تشجعنا رؤية 22 آخر إصحاح في الكتاب كله يقول ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله كما يكون عمله على طول تحطها مع الآية الأولانية بتاعت انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه أنت فاكر في رصيدك صلوات كتير وخير كتير لا تكون الحاجات دي ضيعتها دخلت في تعليم غريب ضيعت كل اللي فات كسرت وصية من وصايا ربنا بإصرار ضيعت كل اللي عملته ترأيت وعشت في التظاهر كل اللي انت عملته ضيعته انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما ها أنا آتي سريعا لما العامل كل شوية يبص في الساعة امتى يخلص اليوم امتى هيمشي يروح العامل أظن بيفكر كده وبيحس بكده ان كل ساعة تعدي يحس انه قرب يقبض اليومية فاهمين المعنى وده المثل اللي قاله ربنا يسوع عن الفعلة ف... فكرة انه يأتي سريعا فكرة تخليك عينك في الأجر السماوي لما تفتكر انه يأتي سريعا كل شوية تراجع ما عملته تنظر إلى نفسك لئلا تضيع ما عملته بل تنال أجرا تاما عاوز يبقى شغلك بيرفكت عشان تاخد ال- الأجر ده كامل ما, ما يروحش عليك مش بس دي الحاجة ودي حاجة مهمة ان الواحد ينظر الى نفسه وتستغربوا ان ربنا يسوع المسيح في مرقس 13 لما كان بيكلمنا عن مجيئه قعد يقول لنا هيحصل ايه قبل مجيئه مرقس 13 الاصحاح اللي بيتكلم عن علامات مجيئه وعلامات مجيئه دي انتوا يمكن عارفينها اشكال والوان واللي يقرا الاصحاح ده او اصحاح متى آم، 21 ومتى 24 ولوقا 21 اللي هم الاصحاحات اللي بيتكلم عن علامات المجيء يتصور ان غرض ربنا يسوع المسيح ان انا اقعد اقرا الاحداث لما تحصل زلازل اقول قرب لما مثلا مش عارف يحصل ايه امريكا تخبط مش عارف فين اقول يبقى قرب تحصل آه، اوبئه ومجاعات اقول ايوه مبتدا الاوجاع الاقي مش عارف الشمس بتضلم انما ربنا قعد يقول لنا كل الكلام ده بس ما قالش بصوا عليه خالص قال ايه في م- في مرقس 13 فيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس على انفراد قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا أجابهم يسوع وابتدأ يقول انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو ويضلون كثيرين فإذا سمعتم بحروب وأخبار حروب فلا ترتاعوا لأنها لابد أن تكون ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات واضطرابات هذه مبتدأ الأوجاع ها فانظروا إلى نفوسكم ما تبصوش على الحاجات انظروا إلى نفوسكم مش مهم تعرف الساعة المهم كل لحظة تسأل نفسك انت جاهز ولا مش جاهز انت مستعد للساعة ولا لا لكن تعرفها مش مهم تتنبأ بيها مش مهم المهم انك انت تبقى باصص على نفسك وانظروا الى انفسكم لئلا نضيع ما عملناه خلي عينك على نفسك انت ماشي صح ولا لا مستعد للقاء العريس ولا لا الغريب ان الكتاب حتى لما تشوف الخطأ واخطاء الناس الكتاب يقول لنا برضه بص على نفسك غلط يا واحد لما يقول ايه ستة اقصد عدد واحد يقول أيها الإخوة إن سبق إنسان فأخذ في ذلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك ما تشوف واحد بيغلط بص على نفسك بصش عليه ليه؟ لئلا تضيع ما عملناه يذكر على القديس يوحنا القصير قصة غريبة أوي الراجل ده كان متواضع أوي فلقوه مرة بيبكي بشدة بعد ما شاف منظر مش حلو إنسان بيغلط غلطة كبيرة يعني فلقوه بيبكي بحرقة فطبعا كآباء رهبان فهموا إنه يعني بيبكي عليه, عليه. قالوا له تباك يا ابونا عشان قلبك وجعك عليه وعلى خطيته فبص لهم باستغراب كده قال لهم لا انا مش ببكي عليه قالوا له امال بتبكي على ايه قال لهم ببكي على نفسي قالوا له مالك انت بالموضوع قال ما انا خفت على نفسي هو ممكن يتوب انا خايف اغلط وملحقش اتوب شوفوا التفكير وصل لايه وانظروا الى نفس- نفوسكم مش واقع في الادانه وحتى مش واصل للدرجة الحلوة بتاعت انه بيحبه فخايف على ابديته ده في درجة اعلى انه خايف على نفسه لا اتهموا بالغلط ولا احتقروا بسبب غلطه انما خطأ الاخرين ينبهك انك انت ممكن تغلط ولو غلطت حاسب تضيع ما عملته وانظروا الى نفوسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما ربنا يدينا حكمة ونعمة أنه الآيات اللي فيها لئلا تكون سبب حماس روحي وتوبة مستمرة وخوف مقدس لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد